إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله إني والله أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله أثرت بين يدي البصائر في القرآن الكريم في هذه الليلة أن أتكلم عن أنواع هجر القرآن من كلام ابن القيم عليه رحمة الله في الفوائد يقول ابن القيم عليه رحمة الله هجر القرآن أنواع أحدها هجر سماعه والإيمان به والإصغاء إليه هجر سماعه والإيمان به والإصغاء إليه إننا نتندر أحيانا بأن من يدير عجلة المحطات الإذاعية في الراديو ليصل إلى محطة الأغاني يمر بمحطة القرآن الكريم فيأتي عند محطة القرآن الكريم ويسرع حتى لا يسمع منها شيئا أيها الإخوة أريد أن أقول أنك تحتاج أحيانا أن تسمع القرآن تسمع لا أن تقرأ أن تسمع ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن مسعود اقرأ علي قال أوأقرأ وعليك أنزل قال أحب أن أسمعه أحب أن أسمعه من غيري انظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين مر على ابن مسعود وهو يصلي في المسجد في آخر الليل وكان معه أبو بكر وعمر فوقفوا حتى انتهى من قراءته انظر حين استمع إلى أبي موسى الأشعري يقرأ ظل جالسا حتى انتهى من قراءته ثم قال له لقد أوتيت مسمارا الحديث الشاهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يسمع فالسماع له تأثير بخلاف التلاوة والتلاوة لها تأثير ليس الأمر في أفضل أو أشد تأثيرا أو أقل مش ده الموضوع وإنما الموضوع أن السماع شيء والتلاوة والتلاوة شيء آخر والدراسة شيء ثالث والتأمل شيء رابع والتدبر شيء خامس كما ذكرنا ذلك في اللقاء الماضي فلذلك سماع القرآن وإن كان المقصود هنا في مسألة هجر السماع والإيمان به يعني الكفر هناك كفر اسمه كفر الإعراض ده أول نوع من أنواع الكفر المخرج من الملة كفر الإعراض كفر الإعراض أن يعرض عن دين الإسلام لا يتعلم ولا يعمل به زي ما قلنا الإنسان اللي بيقول الحمد لله أنا أخلاقي كويسة خلاص مش مهم صلاة ولا صيام ولا مش دي القضية مش ده الموضوع أنا أدم لا بزني ولا بسرق ولا بشرب خمرة ولا بعمل حاجة وحشة ولا بأذي حد يبقى أنا كده كويس هجر الإسلام بقى إنه ما يعرفش دين الإسلام يعني إيه يعني إيه الصلاة فرض القضية الإسلام يا جماعة ودي المهمة جدا هي قضية مش قضية خلقية ده دين دي عبادة عبادة رب العالمين سبحانه وتعالى فشاهد ان هجر سماعه رفض سماعه وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون الغوا فيه يعني لما تسمعوش شوشوا عليه لعلكم تغلبون لا تسمعوا لهذا القرآن هذا هو كفر الإعراض والعياذ بالله أن يعرض عن القرآن لا يقبله يرفضه تماما لا يطيق سماعه ولذلك هذا النوع يسبب حرج في صدر من القرآن قال تعالى كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه يحصل بقى في الصدر حرج من القرآن حرج من القرآن عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا مش عايز يسمع مش قادر يسمع بتجننه الآيات يحصل حرج في صدره من القرآن فالشاهد هجر سماعه والإيمان به والإصغاء إليه إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو إيه ألقى السمع وهو شهيد ألقى السمع عشان كده ربنا سبحانه قال إذا قرئ القرآن فإيه استمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون ولذلك القرآن يؤثر ويأتي بالثمرة والنتيجة حين يحصل الإصغاء الإصغاء ليه أنا قلت لكم إن كان زمان قصة مصعب بن عمير رضي الله عنه في المدينة أرى على واحد أيتين الراجل أسلم عمر بن الخطاب سمع أيتين من سورة طه أسلم القضية إن هم لما كانوا يقولوا لهم قرآن كان يعمل كده طب قول ينصت ويسمع لكن النهارده لما تيجي تقول لواحد مسلم عايز ربنا يهديه اللهم اهدي المسلمين اجمعين يا رب اللهم اهدي الناس اجمعين لما تقول له اسمع هتسمعني ايه جديد كل ده عارفه سمعته قبل كده فما فيش انصات ولا اصغاء فما بتحصلش الهدايه نتيجه القران فاول نوع من انواع هجر القران هجر سماعي والايمان به والانصات اليه والاصغاء اليه الهجر الثاني هجر العمل اللهم ارزقنا العمل بالقرآن قال ابن مسعود إن الله أنزل هذا القرآن ليعمل به العمل أن تحل حلاله وتحرم حرامه احنا النهاردة والكلام ده أنا قلته قبل كده كتير القصة دي إن واحد كانت زوجته مريضة وبيته متهدم وولاده تعبانين مش لاقيين ياكلوا فعمل إيه؟ سافر دولة خارجيه ولا اجنبيه عشان يشتغل فلما وصل هناك بعت لهم جواب ومعاه شيك لابنه وقال له يا ابني جاي لك شيك بمبلغ كذا آه عالج امك وابن البيت ووكل العيال واعمل وسوي في الجواب الولد ساعة ما جاله الجواب مسكه جواب من بابا الله جميل بحبك يا بابا انت فين يا بابا جميل قوي جواب شوف يا في ريحه بابا وراح مبروز ال... جاب احسن برواز قطيفه حمراء وبتاع وبروز الجواب وحطه في اوضه الصالون كل اللي يدخل يقول له الجواب بتاع بتاع بابا جه ابوه لقى له ليه ماتت والبيت اتهد والعيال صاعوا ايه اللي حصل يا ابني؟ قال له ما كانش فيه فلوس يا ابني ما انا باعت لك الجواب في سعادتك قال له انا بروزته انا مش بعته لك عشان تبروزه انا بعته لك عشان هو ده اللي حصل بقى ان احنا عملنا ايه ولله المثل الاعلى في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم بروزنا القران حطيناه في الصالونات برواز وفي العربيات وفي المياتم وفي الحفلات نبدا بيه بنبروز القران نزين بيه المجالس ونزين بيه القعدات ونطلع شرايط بس قال تعالى لقد انزلنا اليكم كتابا فيه ذكركم شوف انا قايل لك فيه ايه قايل لك انت انا بقول لك القران ده مش عشان تتفرج عليه مش عشان تطبعه طبعات مذهبه ولاد ابو جعفر المنصور لما جم للامام مالك فمن له خمس احاديث سالوا له يا امام نكتبها بماء الذهب قال لا تكتبها بماء الذهب ولكن اعمل بها قال الموضوع مش موضوع ان احنا نكتبها الموضوع ان احنا آه هو ده الموضوع هي دي القضيه ان القران بقى نعمل بيه القران عمل فيك ايه هو ده الموضوع ماذا فعل القرآن في قلوبكم اللهم أصلح قلوبنا يا رب حافظ القرآن آه لكن وبعدين عملت إيه بعد حفظ القرآن عملت بيه إيه عمل فيك إيه غير منك إيه صلح فيك إيه دفعك لإيه هي دي قضية القرآن العمل به اللهم ارزقنا العمل بالقرآن الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه احتجم فأعطى حجام دينارا قيل دينار قال كتبت بذلك الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام دينار الإمام أحمد ما كانش يلاقي خمسة درهم الدينار كم ألف درهم الدينار ألف درهم والإمام أحمد ما كانش عنده درهمين احتجم وراح مدي الحجام دينار قالوا له دينار قال كتبت الحديث بذلك انا كتبت الحديث بكده كتبت ان الرسول اداله دينار فانا لازم اعمل باللي انا كتبته هي دي القضيه قضيه العمل بالقران بتقرا قران عملت بيه ايه هو ده هجر العمل اخطر انواع الهجر النوع الثالث هجر تحكيمه والتحاكم اليه في أصول الدين وفروعه هجر تحكيمه والتحاكم إليه في كل علاقاتنا وأعمالنا في الدنيا والآخرة دي نقطة أيضا في منتهى الخطورة إلى أقصى حد في آخر سورة النور ربنا سبحانه وتعالى يقول جل جلاله لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ويقولون أمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق ياتوا اليه مذعنين افي قلوبهم مرض ام ارتابوا ام يخافون ان يحيف الله عليهم ورسوله بل اولئك هم الظالمون انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فاولئك هم الفائزون رصة آيات بتتكلم عنك من أولها لآخرها عني بتتكلم عني بلاش عنك أنت راجل طيب من أولها لآخرها كده عمالة تتكلم عني بالتفصيل سبحان الله العظيم الآيات دي نزلت فيا سبحان الملك هو ده العمل بالقرآن يا جماعة إن إحنا ناخد الآيات دي ننزلها على قلوبنا دواء دواء تسمع تاني صلى الله على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا لقد أنزلنا آيات مبينات مش بينات مبينات مبينة مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم اللي هيفهم هيهتدي ومش هتفهم وتهتدي إلا إذا أرادك اللهم أدخلنا برحمتك في رحمتك وأنت أرحم الراحمين ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا آمنت بالله وبرسول محمد رسول الله آمنت بالله ورسول طيب تسمع كلام أسمع كلام مش هو ده اللي احنا بنعمله ما جبناش حاجه من بره امنا بالله وبالرسول ايه واطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك انت مش قلت امنا بالله وبالرسول واطعنا ليه لما يجي بقى الحكم عليك تتفلت هي دي لما يجي الحكم يخصك دي امثلتها كتير قوي كتير قوي قوي بس من امثلتها اللي انا كنت قاعد فيها من ثلاث اربع ساعات ها ان هو زوجته ممنوع ترد على التليفون لكن هو يتكلم مع نسوان طب انت مانعها تتكلم مع الرجال اشمعنى انت بتتكلم هي ما تقولش اشمعنى لكن احنا بنقول لك اذا كان يجوز الكلام مع الرجل بدون خضوع بالقول طب ما تسيب مراتك تتكلم اذا كنت انت عندك غيره وما ينفعش مراتك تتكلم يبقى انت ما تتكلمش ما تتكلمش لما نيجي نقول ان الاختلاط بالنساء حرام والوجود في اماكن المعاصي لا يجوز بدليل حديث بوانا جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اني نذرت ان اذبح ابلا ببوانا قال هل يذبح فيها لصنم قال لا قال هل فيها اعيد من اعياد الجاهليه قال لا قال اوفي بنذرك يبقى خدنا من الحديث ده ان المكان اللي فيه جاهليه ما ينفعش ان احنا نروحه ما ينفعش نروحه من اصله يبقى النوادي حلوه لكن الحكم ده لما يجي علينا يبقى احنا لا اصل هي دي اصل ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك اصل انا و هي آمنا بالله وبالرسول وأطعنا يبقى على كل حياتك آمنا بالله وبالرسول إيه؟ وأطعنا زي ما ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه؟ ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله وإيه؟ ويتقيه هي دي ويخشى الله ويتقيه أنا بقول النماذج اللي أنا كنت قاعد فيها من شوية لكن إحنا عندنا نماذج أكبر من كده بمراحل لما نيجي نتكلم في في بنوك وربا لما نيجي نتكلم في ولاء وبراء مع الكفار لما نيجي نتكلم في اكل حرام وشغل وتعاون لما نيجي نتكلم في في احكام كبيره احكام كبيره هي دي هجر تحكيم القران في كل دقائق حياتك في كل دقائق حياتك ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون النهارده السؤال المسألة دي فيها اختلاف؟ لا السؤال كده كل ما حد يسأل سؤال يقول ايه هي المسألة دي فيها اختلاف؟ اه فيها اختلاف طيب ما احنا نشوف مسألة فيها خلاف هي دي بقى ايه وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين هو كان بيتجوز وبعدين هيسيبها له الحق يحكم الدين ملوش الحق لا يحكم العرف له الحق في الدين يجيب الدين نشوف الدين بيقول ايه لو عجبه ياخد بالدين ما عجبوش يبقى خلي دين بعيد دلوقتي هي دي القضية كتير قوي بتحصل واحد دخل مع واحد شركة خد شغل لي ال 10000 جنيه دول قول له اصل احنا ما فيش ربا يبقى بالحلال والحرام معايا في الخسارة والمكسب اتفقنا؟ اتفقنا خلاص؟ اه ده دين كسب كسب كده خلاص اتفقنا بعد كده خسرهم انا خسرت الفلوس او كلهم يا اخي انا خسرت الفلوس لا اسف امال الكلام الاولاني بقى كان ايه هو ده اللعب في الدين هو ده هجس تحكيم الشرع ما نيجي نقول في في زكاه قول له يا عم الشيخ اللي فيه زكاه ده ايه حكمه يا عم الشيخ يا عم الشيخ ايه حكمه حرام لا يجوز ليه يا عم الشيخ دلوقتي بقت لازم بدل ما اشيل في جيبي 10000 دولار بحط بقعد معايا الفيلا كارت ده واحط في المكان اطلع 1000 1000 اللي انا عايزهم بدل السرقه يقول طب القضيه انت بتسال عن دين ولا بتسال عن ايه؟ الدين بيقول ان العقد ده عقد ربوي مكتوب في العقد انك لو ما دفعتش في خلال كذا وكذا يبقى عليك فايده كذا وكذا مكتوب في العقد الكلام ده مش مكتوب ده مش مكتوب يبقى يبقى العقد صحيح مش مشكله مكتوب في العقد يبقى حرام لانك بتتعاقد عقد ربا قول لي انا هاخد في حدود رصيدي مش هتعدى العقد انا ما بتكلمش على رصيد وعلى الاخذ والعطاء انا بتكلم على ايه العقد اللي انت ماضي عليه وكل شرط خالف كتاب الله فهو باطل في شرط ربوي يبقى احنا عند الدين اذا كان لينا حق واذا جه الحق علينا لا اصل دي ضرورات بقى و... وظروف بقى و... والريال هنا ب... ده يبقى رايح عمره ورايح حج اه رايح عمره ورايح حج ويطلع فيه زكاه دي ليه؟ يقول لك هنا الريال ب 150 قرش هروح انا اسحبه هناك بالسعر الرسمي بجنيه وربع هو ده الدين؟ هو ده القران؟ هو ده حكم الشرع؟ هو ده اللي ماشي في زماننا هو ده الالتزام البيزنس الالتزام بالدين على الهوى على المزاج على خمس نجوم ويقولون امنا بالله وبالرسول واطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما اولئك بالمؤمنين واذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم اذا فريق منهم معرضون وان يكن لهم الحق ياتوا اليه مذعنين افي قلوبهم مرض مالهم الناس دول وتحس ان ربنا سبحانه وتعالى القران بي بي افي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله ثم يقرر الله بل أولئك هم الظالمون بل أولئك هم الايه عرفت بقى رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه ألا لعنة الله على الظالمين وهو من الظالمين دول فبيقرأ القرآن بيلعنه بل أولئك هم الظالمون إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا استسلام وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون النوع الثالث قلنا هجر تحكيمه والتحاكم إليه في أصول الدين وفروعه الرابع هجر تدبره وتفهمه ومعرفة ما أراد به ربه ما أراد به الله عز وجل من كلامه هجر تدبره وتفهمه ومعرفة ما أراد به الله من العبد احنا لما نقرا القرآن عايزك تتدبر وتتأمل وتعرف ربنا يريد منك ايه يريد منك ايه في القرآن اللي انت بتقراه ده ماذا يريد منك الخامس هجر الاستشفاء والتداوي به في جميع امراض القلوب وادوائها انك تهجر القران في التداوي سبحان الله العظيم النهارده برضه ولد بيتصل عندي وسوسه يا عم الشيخ قلت له الوسوسه انك تقول عندي وسوسه بطل تقول عندي وسوسه ما تقولش وابدا اقرا القران القران هو اللي بيجيب لي وسوسه هي دي زي قضيه تشبيه ايه اسقيه عسلا زود بطنه اسقيه عسلا زود بطنه اسقيه عسلا زود بطنه بعد كده قطرت زي ما بيقولوا فهي دي القضيه اقرا القران وركز فيه زود اقرا تاني زود اقرا تالت زود اقرا رابع خلاص هتنتهي القضيه ويا رب ندخل الى دي في اعوذ بالله ان لما الشيطان ضعيف وانت ضعيف فلو انت تقويت بالله تغلبه لكن لو هو تقوى بالنفس عليك يغلبك هي دي القضية هو بيتقوى بنفسك وبشياطين الإنس ويتقوى بهواك ويتقوى بالتلبيس وأنت تتقوى خلصت تبقى انتهت الشاهد ايه؟ ان ما تسيبش القرآن في التداوي سبحان الله العظيم الراجل أرصته حية ولا لدغه عقرة مش كده قصة الراجل اللديغ سيدنا سليم هل فيكم راق فرقاه الرجل بالفتح واحد دخل سم في جسمه حط ايده عليه وقرا ايه وقرا فتح فقام كانه نشط من عقال ايه علاقه الفتح يا جماعه بالسم قولوا لي مش الفتحه رب الفتح هي دي القضيه من اقصد مش الفتحه ان القضيه مش قضيه مجرد القراءه اقصد ان ده كلام ربنا وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين شفاء ورحمه للمؤمنين عشان كده ابن القيم بيصر على انه على يقين ان القران يشفي به الله جميع امراض القلوب والابدان والابدان والابدان يعني عندك مرض والعياذ بالله في الكلى في المعده في الامعاء في الكبد في الراس في في الرجل بالقران الله يشفيك قادر وده كلامه ادخل عليه بيقين يشفيك هاتوا الاستشفاء بقى دي مصيبه كبيره كلنا واقعين فيها اللهم تب علينا يا رب تداوى بالقران وبيقين والله عز وجل يكتب به شفاء وقد رأينا والله عجائب في تداول القرآن دي عجائب سبحان الله العظيم راجل عنده سبعة وتسعين سنة الله يرحمه رحمة واسعة وجه آخر أيام عمره قالوا له في مية على الرئة قال لهم فين بالظبط حطوا إيدي عليها بس قالوا له تحط إيدك فين الرئة جوه دي قفص صدري لما يحط ايدي بس ناحيتها يا سيدي والراجل كان حافظ القران حط ايده عليها وقرا ختمه شوفوا بقى ايه الموضوع الميه طارت اتبخرت ازاي الكلام ده انت ممكن ما تصدقش ما تمشيش وانا مش مطالبك انك تصدق لكن بقول لك ادخل بالقران بيقين وانظر ماذا سيصنع الله بك احبتي في الله انتهى الوقت المخصص في هذه الحلقة وبقيت من الشريط مادة نكتفي على هذا القدر وألحق ما يأتي بما سبق إن شاء الله في الحلقة القادمة أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله